الشكر الغري المنجز سبريدك منجز أعلم الزفة دي يجيلك العيان بحب تديني مش عنده علم كبيرة وعلم أكيد فوق ولو علم الحرجين ولو ممكن كبير أظن عارفينها الناس بتاعت بتحكي من دشوة الزلال مش الجزء حلو جدا قلت كده اول اول اول زلزال حلو فيها اول حاجه عملت المنجايز عشان تشغل حاجات خفيفه كده بدات بالمنجايز سال عليا يا عيال طول مش ما عليكش تاني حاجه بتضرب ايه؟ البريم يا رب تحت راجل أكل زي مخ صغير ومخ أكل دي برين أكل في الجرون عنده برين أكل في الجرون بيجيب بنجبر فلاسل أوف انتيني ريجا بالبرين انتيني ريجا جنرال فلاسل في سببها برين أكل في الجرون وده البرين أكل طاير وده كل الفانشن بتاع البرين برضه هي الفانشن memory this is consideration this is judgment غير الأجازي ما كملش ما جمع البلد أتاك البلد الأولاد اللي فين؟ البريد جنرال بلد والإنتاج ضربنا البيولوجي ضربنا البرين ضربنا الضرب كله ونجيب العالم لأخر حاجة تقول الدكتور شوف يا تكتب هم هي حمد يجيبوا مؤلف صح هم كده هم صباح عايز اشوف ده بس انا كده الراجل الغريب ده اللي لبسه مصدر الحقوق عمال يسرح وجسمه ده ليه بس جسمه ده عمال يسرح عنده حاجه اسمها تبيت الكرايك ايه تبيت الكرايك خد مين ولا تبيت الكرايك اتاك وصدير عندي اكسجين بين الدكتور عمل يكتب لي كل الطبيعه مش لاقي محد بعيدا ليه من كل التوضيع ما حد شفت منه ممكن ايه عشان ايه عنده اتاك اكسجين اه اكسجين بيتمشي بس عندي رقم هو مش بربيت عارف الشعر بشعر اللي هي البيت عارف الموبايل ليه شعر ايه؟ الموبايل باك يعني حرفيا اه مش عارف عمال يصرخ باللحمه كل الجمله النور والصوت وصرخ النور واللحمه تحت انا جبت مسمار تحت البيت عايز اقوي كوكب لانه بس كوكب شوفوا ما بتبهدل الدرس ده لا بتبهدل يبقى عينك تنزل اخر بيتك عشرين سنة مش هتشكل مش مترجل في كل مصدر وفي فقد الذكاء وما بيتكلمش مشغول بحاجة ممكن مفيش على كده عايز نفسي Thank you. الوزع بس عملية التقليل مش بس أنا لا مش عارف ما يجبين أقبل أعمل حركات إنما أديك الجملة دي أنا مش لازم تاخد الحوالي الوزع والله وعندي البلدي سورو بلدي هو مش بلدي بس من كتر الوجع مش قادر يحرك ايديه ولا رجليه مش قادر ي contract شغلتي بصي ال right ولا عمري ده ال right Arthritis بلاقي بين جلود الكوع انراشن الجمهورية. ده انا كنت بحكي قلت كنت لما الحواش دي اضيف على الغرة اللي هي اللي كنت بتعمل كده. ده الشباب مشاكل كنت كل احياء اكيد تشوف هذا كل كنت كل احسن كنت كنت فوق بلاقي متعب لا جيت استنى شوية يعقبها ميدان كمش ميدان كمش ميدان كمش ميدان كمش ميدان كمش يجي هذا صوت عامل ايه؟ سيدي صوت قول لي اهلي الواد ده كان عامل ايه؟ هقول لك انت هيحتفظ ولا ما عليكش انا هفهم الواد ده بص ايه؟ طب معلش يجي لك على كده انت ما تقولش مع التلميذ عنده؟ ما معلش يجي لك بالفيروس خليك مني وربين غيرك لكن المادة بيحتاجوا الجنيه في في وتتمنى يلعب على البلدين ولما بتطلع بتطلع بتترمي يجيب العيال من خلف شنطه صوت كيس يبقى تفضل موبايلهم دي هواي بيت وراء ماتش التب وبيواي بسبعين حلقة معايا بقى؟ مشاكل؟ بس كده قال لا وليه برضه بتجيلك حاجة اسمها بيوكو تجيب السكر أو الرجيب بيوكو تجيب السكر على الأول دماغ أو على الإيه اسمها رجيب أو بيوكو تجيب السكر ده ليه؟ طيب تاني هذا ده وكذا ليش لازم من كده؟ ليه ما يدور بالإيه في كلمة ليه مجيه بكلمة معايا؟ تاني في الجنة ليش ما كلمة بيوكو تجيب بالكيلومتر ليه تجيب يجينا على شكل الجبل مليون بيبات يحط أدرية زي ما هو امشي على دور من على شكل الجنب يحطوا لي ايه اللي حصل ايه بقى ها ها حاجه توجع قوي قلت كوبايس مين ده كوبايس ليه اللي بدأ بيجي لك ايه بيجي لك كتير كتير كتير في البلاد دول بيحصل حاجتين وكلهم دول بيحصل حاجة واحدة بص بالذات بيحصلوا بال inspiration لأن الصوت في حتة بال inspiration مضطر نور عارف ده نور يعني مكسور الاتنين كي اتنين تلات دول بص معايا أكبر بص معايا اتنين كي يعني الليجن خلي بالك معايا السيفاليك ليجن في البلاد لان الاوستيوليتيك بيعمل لك بربريشن او اوستيوستيوليتيك ويعمل لي فانكشن الاسلام اللي هي السيوم في البلاد معايا ده؟ خلاص كلكم بقى يعملوا في الثالثه اللي هي بري يعني لو مشى فين الفيروس معايا ده؟ يبقى ليه هلاقي كي كي كي انت خد اكس راي اكيد ايه جميل ها بصوا الحين بقى من كويس انا بدي بس اكتر هيحصل الموضوع مش اكتر اكتر اكتر اكتر اكتر هتبقى كيمياء تكن وارش اكيد تعمل لي منظر زي القرصان السيف القرصان او السيف اللي بنسميها صابر الانديا لازم تطلب لقدر كبير فالنتيجة كل لارش كتير ثلاث طيب في نقطتين عايز اعرفها حد لماح صح يقول لي يمكن نشر نشر ايه اللي لقيته ايه؟ بيت لقيت ايه؟ فين الشمس؟ فين وده بقى وليه الشمس؟
دايركت مش ترانسميشن عارف لا ايوه تلاقي دايركت ترانسميشن لا ليش طبعا الشمس هو الطيب انترنت شكلها لما كان مبارك فلوس طب البيبي فين الشمس؟
مش حمض الاورجانيزم في البلد لازم بس انت لازم محتاج محتاج كبيرة جدا وعلاقة الوسيطة بالاثنين دكتور الجنسية ودكتور الناس أنا بعمل كمية بطلت دكتور المدة الديوانية ست دكتور لو دكتور خلي بالك إن هو اللي بيسلمك شوف البلاتين ده أخبار عليه أيوة مش زي الفل مفيهاش أي كار ماليش أثر ماليش أثر عشان حتى لو كانش شنكر مش هتبقى مفيد قدامه تتجاهل ممكن معايا بقى يبقى شكلك في بيني موجود على الجنة بتاعته ما عنديش شكل اهو مفيش افكار خالص بيكون زي الفل اول ما ما عنديش الجنة كنت بديت كلام كويس وخلاص خلصت المشكله الدكتور خد بالك انا بيقول لي مالي مفيش افكار بس في افكار بتاع خالص اصلا انا ما عنديش معاك وانا بكره ودي حقن كل يوم ممكن 10 دقيقه معايا يا شباب في مشاكل يبقى انت عندك سؤال شمولي هام تسميه فيكسيشن ويزاوت شكل بني عايز عنده طفل من غير ما يجيب شنكر واحد الكونجنت الطفل سيكريتي بيشن ويعمل شنكر واحد كونجنت اثنين ترانسفيوجن كونجنت بلد صح هنا الولاد ده الله هو دول حاجتين مفيش فيهم ايه لا يا شباب في مشاكل في مشاكل اخبار او كلنا كده ها اي حاجه دي مين تاني ها انا شخص في حاجه عندك مكتوبه اسمها استجابه وكده بتبان بفورميز اللي بتفضل عند البيت العدد لو ما اتقالتش تفضل عندك زي القط اللي بيفضل عندك دي عرفت العيال بعد ما كبرت مش هتطلع من حيث السنين دي عرفت بعد ما كبرت مش هتطلع خالص بتجيب من البوت مش هتطلع خالص هل معاش بلد مش هتطلع خالص كل الحاجات دي التكنيك مش هتطلع بعد كده انت ماشي كويس او تكون جدا ده مش هتضايقك من بكره بقى ايه يا شباب انت بس بص وسميها غايتي والجسم فكان ده اللي هو الديتكشن اوف سيبانيتيكال ديفورد اللي هم السكت والسكت والسكتي والرايتر بروتين كومبلمنتيشن ها مين بلاش مين بلاش مين بس عايز تقول بوستر عايز الثمر ده ان الفته بتتعمل ب 615 جنيه فته ده بتتعمل ب 615 جنيه فته طبق 500 جنيه فته بيت 315 جنيه جوه ماشي بعد جنيه هو التحليل الوحيد اللي ممكن يديك اللون يمكن تأويات الجسم في الاسم لكن لما كنت بقول لك اول سنتين اول لازم اورجانيزم والاكل بتعمل معايا الفات ده هو الجسم الوحيد اللي ممكن يزيد الانجلي اللي هو نقطة الفرقات الغنية شكرا لك معايا بقى؟ ها؟ أحمد محمد أيوة.
أيوة وانت مع الشيانوس في يد يعني ليه في ال- لما بتجيب الجماعة الكريم كده إيه؟ لما بتشوف الجروب على الصدر كلهم نعمل الورقة دي عليها كلنا بنعمل أنا بحبس بعمل بس ليه هبص على الصدر معايا بقى؟ تفاصيلهم صحيح انا كنت انا هديت الناس بس واحد من هو الطب وطبعا هو اصلا متشوش حتى الدكتور والجن والجن وقالوا له اسمه سمينه ولا سمينه ده ده سمينه ما يكونش سمينه ده ده سمينه ولا مش ده هو عشان هو يتكلم انا كان كلمه كان بالك معايا انا اوريك سجن في السجن بقى السجن ده مش بص معايا الانسوس والانسوس الانسوس جايين من امريكا جاي التنوين سموه بلد
عشان الانسوس جاي منين؟ من ديشتيروس ممكن تكون سموه بلد ايه الموبايلات جايين من الجهاز ايه؟ يتحرك شوف ده في جنب يتحرك حط على الفريق نقطة سيرم من تحت انت تعرف تكتب مش عارف جبت عمليته ايه الموبلايزيشن يبقى انا كده زي محمد زي مش ممكن تاخد من السوق اللي جاي دي التنميه الاورينت نميه بص عليه الجنب ده اللي هي بتتحرك قدامها خلاص ده بقى خدت نص السيرم وحطيت على الوريد لو السيرم بتاع البيت البريد كانت بوزن هيبقى مش بوزن الحرب ده انا بكون ده كلام مش عارف اتحرك عارف؟ بيشوف ولا لا اللحم بيشوف ولا خلاف هم ولا غير ايه او الفنانين جاي العيان بديله بروتين بمثال 600 الف انترناشونال كل يوم ابن رباط شويه واحد ام ايه فاهمه؟ 600 الف انترناشونال بروتين بمثال كل يوم 12 يوم ويخف والله العظيم ثلاثه حته ثمانيه بس ايه؟ بيصير المشاكل ما بترجعش عايزه كام بس برضه بقى 90 بس برضه هتروح انت بتقول اليوم لما بس نقص او ده لا هتبقى تبهدل الاول وانت تفكر اعمال كان مش مهم لو خلاص ملهاش حل هتتكلم ولا لا وعايزين كل المشاكل موجوده مفيش دم مفيش بلاد هقول لك حاجه هقول لك حاجه يعني هقول لك حاجه مش عارف بقى وقت كتير انا بقى بعمل كل الحاجات بس انا شفت عيانه انا عيانه انا ومدينون كلها وفكري شغالة ورسلي كل ايه والله مؤمنة وحياة والله والله والله كل يوم ولا جديد والفتة رد الفتة رد عليها رد ما كنتوش جاهزة أنا صعب نسمع كلام ما ولاش مش داخل سمع أخلاق وأدب والحياة الدنيا كلها ده واحدة عاوز هذا صوت واحد مفيش حاجة شيل يدخل نور جميل وطلعي جدا وأدب الدنيا والحياة الدنيا كلها واحدة واحدة واحدة واحدة لا يقول لك أنا عندي شيء كويس في الوقت الجنائي ممكن تشكرني ونقول لك السويش لا ده السويش انا بتكلم عن ده مو ممسوك الشباب ايه؟ الأول ما يجيب بنت أنا أكل حاجة جامد بقى اللبس والهدوم والشياكة والبكالات بتعمل كده وأنت ماشي في الشارع لقيت واحدة واخد بالك منقول كنت بجيب بناتك حاجة ممكن عارف إيه؟ ممكن تلاقي واحدة بقت ما جاتش كنت بجيب بناتك لو دي كانت عيانة هو بيحاول يعني يقول لك ان هو مظلوم هو لسه مظلوم يعني الولد ده عمره 12 سنه ونص عايش عند جدي ده عمره وهو عنده صغير غير ما بيجيش ولا فيه كل يوم يعمل معاه ايه ولا عنده واخد بالك؟ الراجل عاوز ان هو بيجي عايز اديله ده البلوه كان في بلوه كبيره برضه في الناس اللي عندهم حسابات هي شو تعمل حاجه تقعد تعرض في الجنايه فكان ده معروف تعرض في الجنايه الراجل ده يعني ده وكان متجوز واحد متجوز واحد متجوزه والله العظيم ده المشكلة من المجتمع ربه بتقول اه احنا مستغربين حاجة جميلة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا فعلا بتقول فكرة مشهور بيقول أكتر عند المهمة عند المهمة قالوا ايه؟ ولا ايه؟ اه ولا ايه؟ يقول لك انا ماليش دماغ يعني انا كتير ولا خالص قال لا انا كتير انا ممكن ماليش دماغ بس مش اول حاجه الجامعه انا عامله بقى قال لي مصنع حساب بس انا رجاله وستات خليك النهارده ما تدرسش جاي نفسه من الكتاب ومالي حصصات في الجامع حاول يمدد نفسه هو خلاص هو مش مش عارف واخد بقى دلوقتي مجتمع اللي حواليك هو ربنا قال ربنا كده وراح الدكتور قال له خليك زي ما انت كنت لسه بتعالج ده ده ده دكتور هو هو ده مش ده جديد يا جماعه ده مش جديد ولو كان جديد كان ربنا كان جاي على مش الحرج ربنا كان على احد حرج زي ما هو حرج لا ده كان دكتور يبقى ده مش جديد ما تقولوش خليك كده الراجل ده كان يقول لي انا تقريبا عمري ما حصل لي وهو ليه مصنف الى الانتقام كده الى الانتقام واحد من المسلمين خلاص عمره قال ايه واحد الله بيقول ممكن يحصل لك شيء، ممكن يتجوز ممكن يتقارن دي ممكن تكون جنس من كده ولا شغله ممكن تكون مش حاجه عايز العياط ولا 50 سنه ولا 50 سنه قاعد يعمل العياط كان هو راجل يعني انا كان ممكن اتجوز كان ممكن اتجوز ممكن اتجوز كان ممكن يعمل ماشي والله انا خايف لا بلاش بلاش الآن بلاش شوف كل حاجة من أي نفسك في مصر يوم شيء من عشرين جنيه يعني الخام من كل شيء من عشرة دقيقة أنا كنت أقول ممكن أجيب من ألف من كثير من كل تجيب من المنظر أنا أحد أخذت تماما التجيب الناس على ليه أكل كل حاجة ولا عنده ده لسه شكله عايشة وعايشة موجودة في الأرجل وعمالة تقوم على سنة اليوم من قبل الفضل أنا جوه يعني لو أجلنا الأرجلين الإنجليز اسمه إيه؟ الإنجليز اسمه إيه؟ الفحر ده إذا أنت دي أنت من دي بتقول لي أنت بدل كده من الأرجل ما فيش شيء ندي بركان بنتكلم برضه من 600000 انترناشونال نوت برضه كل يوم بس المدة شهور معايا ده؟ شهور شهور حد ضرب الإنسان شهور أنت وصل شهور أنت وصل كل يوم أنت شهور دي مشكلة أنا أقول يا ديش في مجالين الملك خلوك إثنين الملك ويجي فور تري ويك أو فور فريق حالة من جديد لسنة كل أسبوع مجرد الحامل واخد؟ لا يعني انا الحمد لله عندي احترام فيه مش هاخد الفلوس ما فيش مشاكل خد يا بنت ماشي كمان نشوف دلوقتي واحد في أربعة في 14 يعني أو واحد في أربعة في 30 ليه؟ يعني تبصوا الأرض مرة يمكن أي كده تماما تماما تمام تبصوا الأرض مرة يوم واحد شهر وكده تماما تماما معايا بقى؟ فكرتها ازاي؟ بس هو عايز بس طب مش هتكون احنا قلتوا لي في حاجة في بلادنا اه انا شايف اسكار بتاع حصل هاتوا الواد بسرعة واديله بروتين بروتين مبارك معايا 50000 خدوه في مرة يا شباب 50000 انترناشونال بالكيلو جرام الويل خلي بالك معايا طول ما كانش بالكيلو جرام الويل 500000 على طول ال 50000 الويل بالكيلو جرام الويل انا وزنه ده كيلو كده ايه 150000 حقنا كل يوم ناخد 10 كيلو انا شفت لما بقول يعني يعني بشكل شباب اي بشكل كده كنت متفق صندوق سبت سنة وده مش مع على في مشاكل فيه فاش كده بغير معهم الجواني كان بيجيلهم في ناس في بعض الخصائص كانوا بيعملوا أو بيعملوا ده مرض ثاني فهو شجعتني أنجلوا خلي بالك معايا يسرد الشخص ويسرد الشخص هو فاكر هو مش فاكر ده مفيش فاكر ده سيني طب ايه ده ايه؟ يعني كده يقول برجع لورا ده برونو ريا سيني عمال ينزل احنا ما بندونش مش حاجه غلط ده برونو ريا برونو ريا برونو يعني سيني ريا عمال ينزل لوحده من غير اي تفكير في حاجه بيجينا برونو ريا اه انا جبان الموضوع ده الجمهوريه بنستلم منين الجمهوريه ومنين الجمهوريه خلي بالك تعالى بيجي لك الراجل يقول لك ايه يا دكتور انا عندي جمهوريه كام بيجيبوا عمليات الرشوة. ولو- ولو جيش كبير. كبير. وكان بقى- بقى يعمل كل الفيديو والشغل ده. الآن لو ربنا العيال تشوف بقى يعمل مثل. مع دي جولي ما بينجبوش جولي بيجيبوه ده عيال. البلد هنا في مصر. بالسرية. كم أيام؟ هي الشرش ضعف الشرش كتير محتاج بعد سنين يلا ما جبناش نعم نروح نقول له. أنا جاهز من سنين. بيجي بالسجن بيستاهل الشرش كانت الشرش انتوا مش جايين بعد الشر ربنا كان الجنين ما بيحسش بالناحية الصغيرة تطنش تطنش تطنش تطنش يبقى أخطر على الجنين على الجنين ولا الجنين الجنين وعمرك ما تشوف واحدة جاية تقول لك أنا عندي جنين إنما الرجالة حلوة أوي أوي أوي عندهم جنين مش محتاج أعلم الخطوة دي. عشان الخطوة حب تشوف مين المهم ده جزء واحد القانون اثنين مع الحكيم والقانون اثنين جزء واحد ده معاك الحكيم مين ده تخيل بكده تتشرش سبحانين ده هو اصلا اي وقت عمال تتشرش انما القانون اثنين واي اثنين بس الله عليك بمنة كمان هتقول عيال عند المرايه والله كويس انت بتعملها ايه؟ بتعملها ازاي مش عارف انا شفت الرواية خلي بالك معايا هتاخد العينة منين؟ بتفيد كده منين؟ بعملها كتير مباشرة عيني كتير باخد الشرط واحط على الصاج واجيب جرام تاني معايا؟ هلاقي احنا من الصبح جرام ليلة بتزيد بالفطار انت بشوف انت بتشوف جرام ليلة ضد الفطار يبقى على طول ليه؟ ها؟ يبقى على طول. معايا بقى؟ ها؟ اي فكرة؟ خدت جدا جدا عليك كنت بعيدة هتيجي على شوية وكده كم شوية كده جنب الجبل فيكون ده من الناس اسمها المرض صغير شكل جمهورك وقال شوف الجروب التاني هل انت عيلة مين؟ من الريسيرش بس انت تاخدها مورنينج دروب مين مورنينج دروب؟ مين مورنينج دروب؟ الجروب ما كنتش شاشه قوية كان قليل صح لا المناسبة ما دام الريسيرش قليل بحاول الحاجات اول ما تصحى مشاكل جدا يعني يكون جميل اي وقت شجر تاني وانت يا جميل مين يمكن يجي في اي وقت شجر تاني عشان فترة الجنين من أطول فترة معايا ما يبقى فيها جنة ولا يكتمل روش ده بيعمل ايه ليش ولا بالصبر ده يا شباب فتعليم النهار من الضغط خلي بالك معايا خلي بالك من ضغط الحوالي بسنين ممنوع منها وجدت الحاجة الضغط ليه؟
الجنازة قليل ها؟
الجنازة قليل هو عندي الكرونيكي تكون اثنين وكل سنين الاورجانيزم واقف انا قلت لك مش ما فيش حاجه هو عنده كام جرايه او هي عندها كام جرايه ده رقم واحد معايا رقم اثنين السويد ليه ممنوع من داخل الجنين لو بصيت على البكتيريا كلها تحت الميكروسكوب والله على طول ثلاثه ممنوع عليها جرايه والبكتيريا كلها دي نورمال في النسبه تجنون وغيره عايش تجنون وغيره بصيت عليها تحت الميكروسكوب على جرايه انت مش حاجه خالص مش حاجه كده فما تقولش بتقول خالص الجروب ده ناخد العينه نخلي الجروب نعمل لها كشف خلي بالك معايا يبقى في اكيد مين خلي العينه اولاد اثنين في الكرونيك مين وكل الستات تعمل عينه انها ايه شمشم على الموديفاير بتاع المصري وكان النظر الحلم ما بيطلعش كل في الدنيا غير بتاع الجمهوريه خلي بالك معايا ده دي جميل مش بتاع الموديفاير بتاع المصري وياخد الشمس لو طلع كل لو طلع كله بحكمه لو طلع كله والله العظيم ثلاثة برجع من جوليه لو ما لقيتش كل اللي ممكن يبقى عنده أي حاجة في الدنيا بس ما عندوش جوليه معاك بابا لا أي مشاكل؟ أي مشاكل؟ طلع كل ومتفاية كده ما في عارف إيه؟ ومريض أنا أكيد كنت أنا مش كل أنا إيه؟ جوليه كان دايما لا طيب تعالوا شوفوا ال complication وال treatment وكده مدينة تكون صناعة وغير بنشوف حاجات من عندنا ده سبحان الله انا بديني في الفوق مش بتاعت الجنون وبرتاح واحنا موجودة في المدينة مع الجنون دلوقتي That's right. That's right.
والجنون سبحان الله كل ده مش مالهاش علاقة بالعيش خالص سبحان الله وممكن يكون الجنون دول بيشوفوا حاجتين حاجتين بص ربنا عمل ايه؟ عملت الجنون في المدينة اللي تحت عارف جاي كده وعملت الجنون في المدينة وخلينا في المدينة عشان أول حاجة قبل الجنون حاجة قوية حاجة سبحان الله بالك كلنا موجودة عندنا الجهاز دي بعدين الناس بقول كنت عايز نحن الجهاز كبيرة بس بقول كده طب كنا بتعملوه بتاع الجهاز بس ولا ليه ولا بتحب ليه انما لو بقى الجهاز متجمد بعدين بقى هو الفكرة بتعمل مشاكل كتير حبيت الحلوين من تحت الحكومة في حاجة كده معايا ده؟ الدنيا دي؟ طيب لما جاهز؟ اه تحت كم زمر كل كل رقم بقى زمر هذا السؤال محسنوه المين من تحت المين من تحت أنا حسنا بين والإنسان الفرنجة ده ده تحت الفرنجة الأرضي محتاج الفرنجة عنده ده اسمه طيب منها الاتنين دول على بعض بس ده دول تحت ده تحت أنا بقى عندي على طيب الفرنجة عندي دول ده اسمه طيب منها الطيب منها دول الضغط اللي كان فتح في البلد الجلد اللي شافع الكلب الجلد دي بتطلع الحكم من طلعت الفيبرز الفلتر كان طيب تعالى بقى انا كنت في الموت شوف الجلد ده واعتبر ده بس الجلد لسه موجود ملهاش اي وجه ملهاش اي وجه ده انا عيني يجيلك جمالية ممكن يجيلك جمالية واحد بقى تحت الرسيم outside of that radio Anyway, how did you do it? Okay, okay. Book never had the fight, and the next went to the river. Look at that fire. See that? Look at that. Key light. يمكن جدي يقولون بره يمتر بحيوري يقولون تتكلم هذا يخوش الشاي ده لما كنت كده بغنية قلت له حط ايده في البغانة وقلت خلاص ويعمل ملكي للورثة يلاقي الورثة كده احمد محمد بيغني ان شاء الله ويعرف الموضوع الكيل كويس احنا جيت الكومبيتيشن ايه ايه احنا جيت بقى ولا اول كومبيتيشن واحد عليه عايز اقول لك كده في الاول كده كان الكون كان اول حاجه حرام الحاجه الاول تكسب
قاعد عليه ده حرام ليه الحاجه حرام ليه الحاجه هنا المدينة ايه المفروض من كوكب من الدول من كوكب الأرض من الدول والعينة ماشي في بقى من الدول كوميونيكيشن شوف انت غلط تعالى شوف الراجل اللي بيتعالج ازاي وين اكبر مشكله من كلمه حرب واحد اصلا كان بين الدول خلص الملايين خلص أكبر من كده وتاني فوق فوق فوق مني من حالة واحدة كل تشغل المرعى ده اشتغل ولو كانت تمين اديها ضربة من ايه كل جامد خالص مش معنى التمين ده راح بوعد اليمين دي ولا ايه؟ كنت بعطينا قريب كل مرة بالليل الساعة 12 بدأت تشغل لحد الصبح جامد قوي لحد بالليل بالظبط الجمله اللي مش عارفه مش عارفه ايه دي. المرة برضه بس عايزة ما تتكلم مرة واحدة خلينا مرة واحدة اسألني ولا لا اسألني خلاص كمل يا محمد قول لي يا محمد أنا بقول أنا لازم ده لازم أنا بقول خد سبع حزات من جديد مرة واحدة رأيك أنا بقول لي أنا حد ما كانت دي سبع حزات من ده ده قصة جدا وأنا أعمل إيه؟ أنا هاخد كتير من ثمان ساعات أو كل ست ساعات دي ما تخديش سبع مرات الحمد لله ده أنا بقى كنت كده ولا أي حد ولا أي حد كده بس هو عليك رد سؤال حاول الراجل من اشوف مين ومين هيخط كان يجيب بين دول بيكون مين ومين ممكن يخلف بعد كده ويجيب بيكشف لما احس معايا سيستم كان ممكن داخل الجمهوريه اي سيستم كان ماسك بيه فاكيد كده هيدور تيجي الجري هيدور سيدي فين تمام سنوات ونص انا كان 900 جرام سيدي كده هيدور طبعا مشكله بقول عليهم خمس ست سبع كبسات مره واحده حلينا المشكله الكيماويه اللي الجبال دوت سيبهم نقطه تانيه سيبهم المسؤولين عارفين يسموا بيه ولا سيبهم الوصف الفتيل يسموا الفتيل 500 ملي جرام ملي جرام لا لا ده مليون ده مليون سيبهم الفتيل قرصين تو لو فلو كان هاخد كرسي ومين ولا كل واحد يسمع المشكله لو انا مروح اجيب الفيلم الكرسي ولا لا مروح يلا يلا